بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 13 ما زلنا في أحداث الفصح وما بعد الفصح إصحاح 13 كان قبل ما الناس تنسى الحدث ربنا بيقول لهم من هنا ورايح هنعمل إيه يعني مجرد ما عملوا الفصح ذبحوا الخروف وكلوه وبدأوا ياكلوا فطير قال لهم تعالوا نتفق كل سنة في نفس الميعاد هنعمل كده طب ده لسه هيعدوا البحر ولسه فرعون هيغرق ولسه هيدخلوا سينا معلش بس خلينا نتفق هنعمل الطقس ده الطريقة دي كل سنة في نفس الميعاد فريضة أبدية وإيه خدمة متكررة عشان ما ينساهاش طول العمر تفكرنا يوم العشر الرباني لما ربنا قال لهم اسمعوا هذا لذكري وقال دمي الذي يسفك عنكم ولسه بعدها بكم ساعة لسه هيحصل الصليب وسفك الدم بس قال لهم ايه ده هتعيشوا عليه اسمعوه لذكري عدد ثمانية يقول تخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني من مصر يكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة برضه هنا تلاحظوا أن ربنا عاوز يأكد فكرة الحفظ أو أن الواحد ما ينساش فقال طريقتين على الأقل أو ثلاثة طريقة تكرار الحدث إن إحنا هنعمل الفصح كل سنة وبعدين علامة على يدك فكرة علامة على يدك وعصابة بين عينيك بتفكرنا بعلامة الصليب إحنا كل مرة نرسم الصليب بنفتكر المصلوب والفداء اللي تم عنا وقصة الخلاص كلها إذا فكرة علامة تعيد علينا الحدث دي فكرة كتابية موجود عهد قديم وموجود عهد جديد وبعدين الطريقة الثالثة تخبر ابنك التعليم المستمر نفضل نعلم طول العمر ان المسيح فدانا وهو اللي انقذنا من موت الخطية وبقيامته حررنا من العبودية وفتح لنا طريق الأبدية الكلام ده نفضل نعيده لأولادنا طول ما احنا عايشين تخبر ابنك يكون لك علامة وتذكارا بين عينيك كي تكون شريعة الرب في فمك لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين كما حلف لك ولآبائك وأعطاك إياه هم لسه مش عارفين اللي هيحصل قبل دخولهم أرض الكنعانيين بس هم عندهم رجاء في الآخر هيرتاحوا في الأرض اللي فيها لبن وعسل زي ما موسى قال له أنك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك دي بدايات شريعة البكور أو الأبكار وإن كان لسه الشريعة ما نزلتش يعني الشريعة هتتكتب وهتبقى بالتفصيل بقى في سفر اللاويين والتثنية إنما بدايات فكرة الشريعة من أوائلها انه ما تنسوش ان البكر ده كان مصيره الموت فكل بكر له فدية كل بكر لازم تقدمه لي محرق إذا كان بكر البهاي أما بكر الإنسان هتقدم عنه محرق يبقى إذا كان بكر البقرة أو البهايم عموما ده بتقدمه ذبيحة لكن الإنسان يفدى البكر أي بكر يبقى له فدية إشارة لما حدث في يوم الفصح تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتائج من نتاج البهائم التي تكون لك الذكور للرب يقصد بالبكر دايما الذكر إشارة للمسيح الذي هو بكر البشرية سبق وعرضنا قبل كده فكرة الأبكار عموما الأبكار دي فكرة ملحة يعني متكررة سمعنا عن قايين البكر فقد بكوريته فقد البكورية يعني ايه ما استاهلش يبقى بكر لانه قتل اخوه لانه قدم ذبيحة اي كلام فانتقلت البكورية إلى شيث شيث لأن هابيل مات أو استشهد يعني بعد كده شفنا مثلا آم، إسماعيل كان بكرا لكننا شفنا الوريث كان إسحاق لأن ده اللي خدها بوعد شفنا إس- عيسو كان بكر لكن يعقوب هو اللي حسب بكر رأوبين ابن يعقوب كان بكر لكن خدها يهوذا ويوسف إذا البكورية بان دايما إنها مش مجرد أول عيل يتولد هي الفكرة دي من الناحية الجسدية لكن ما كانش يحافظ على الأصول أو الغرض من إنه يكون مسؤول عن العيلة البكر رمز للمخلص والمخلص مسؤول عن الأسر المسيح بكرنا يعني هو كبرنا هو مسؤول عن العيلة البشرية كلها هو اللي قام بخلاصنا فإذا ما كانش عنده حتة المسؤولية والرجولة يبقى لا يستحق البكورية تنتقل إلى إلى ال- ال- شخص آخر اليهود كانوا البكر عموما بقى شعب إسرائيل لما موسى دخل لفرعون قال له ربنا بيقول اطلق ابني البكر لأنه أول مرة ربنا ينتسب لشعب فاحتسب شعب إسرائيل كبكر لله إنما البكورية راحت من إسرائيل برضه وبقت الكنيسة الجديدة شع- شعب الأمم يعني كلنا كنيسة أبكار تلاقوها في عبرانيين 12 يقول بقينا كنيسة أبكار يعني كلنا محسوبين بكر دلوقتي مع إننا ما كناش يهود ليه؟ لأن انطلقت بركة البكر إلينا وبقينا كلنا كنيسة أبكار برضو في فكرة تانية مهمة البكر كان يستحق نصيب اتنين نصيب اتنين هنا يقصد بيها ايه انه في طبعا كذا معنى قالوا الاباء انه يتمتع بالحياة مع الله على الارض ويتمتع بالحياة مع الله الى الابد يعني الارض والسماء فانتوا ك- ككنيسة ابكار كل واحد فيكم بكر بالمعنى الروحي يتمتع بالله الان يبقى له سلام في داخله ملكوت في داخله لكنه كبكر أيضا يتمتع بنصيب آخر في الحياة الأبدية عشان كده اسمها كنيسة أبكار كلهم ليهم نصيب اتنين كمان نصيب اتنين معناها مسؤوليتك عن نفسك ومسؤوليتك عن الآخرين تحب الرب إلهك دي حاجة خاصة بيك وتحب قريبك كنفسك عشان تبقى بكر في ناس مش عندهاش أي مسؤولية تجاه الآخرين لا يحسبوا أبكار ملوش نصيب فالبكر هنا يستحق نصيب اتنين أنك تقدم للرب كل فاتح رحم كل بكر من نتاج البهايم التي تكون لك الذكور للرب ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة كان في حيوانات طاهرة وغير طاهرة فبكر الحمار يفدى ببكر حيوان بديل وإن لم تفديه تكسر عنقه يعني اللي ملوش فدى ملوش فدية يبقى ملوش حياة مبدأ ده مهم قوي اللي ملوش فداء يبقى ملوش حياة عشان اللي الذي لا يتمتع بدم المسيح يبقى ملوش نصيب في الحياة الأبدية يبقى كل بكر فينا قدمت عنه الفدية المسيح مات من أجلنا فداء لنا فحسبنا كلنا أبكارا وحسبنا كلنا مدفوع عننا الثمن خلاص فنعيش بقى مخصصين لله مكرسين مقدسين ككنيسة أبكار لأنكم قد اشتريتم بثمن يبقى الواحد عارف أن الطبيعي بتاعه كان يتكسر رقبته لكن دلوقتي واخدين نعمة أن احنا نعيش على حس الفداء اللي قدمه ربنا يسوع له المجد فصرنا أبكار وكل بكر إنسان من أولادك تفديه ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا يبقى هو ربنا عاوز يحصل حوار في كل بيت في كل بيت يهودي العيال تسأل والديها ليه بتعمل كده يا بابا ليه بتجيب يوم العيد خروف وتذبحه ليه لازم ناكل فطير ما ناكلش خبز مختمر تبقى فرصة للسؤال ودي نقطة مهمة جدا ليه هو ده أهم معنى لفكرة الطقس عموما لما تيجي انت تدخل الكنيسة النهاردة يكون معاك طفل صغير وتلاقي أبونا نازل بالبخور فابنك يسألك يا بابا ايه ده هو ده هو ده الغرض عشان تقول له حبيبي في قديسين في الكنيسة بيصلوا معانا فاحنا لما نشوف البخور نفتكر ان هم معانا في القداس يبقى كلمة ما هذا مرتبطة بحاجة بتتعمل لها مغزى لها معنى فتبقى مثيرة للذهن وللتساؤل لما تيجي مثلا ت- تدي لابنك شمعة أول مرة يقول لك إيه ده يا بابا هعمل إيه تقول له أصل القديسين دول هم اللي نوروا العالم وإحنا المفروض نعيش زيهم زي الشمعة كده والشمعة بتنور بس بتدوب وهي بتنور فكل دول عاشوا حياتهم دايبين كده لغاية ما خلصوا بس نوروا العالم فالدور الباقي علينا احنا يبقى انت ايه ما هذا فتحت فتحت قضية مهمة القضية ليها مغزى وما هذا ده سؤال عن طقس ايه اللي بنعمله بالظبط وهكذا كل طقوسنا كده ليه الزفة ليه الأيقونة ليه اللحن ده ليه القداس ليه المعمودية كل ده ما هذا يبقى في مجال للرد وعشان كده من الخطأ الشديد أن احنا نمارس طقسا لا نسأل عليه سؤال ما هذا المفروض كل حاجة تعملها تقول ما هذا فش حاجة كطفل صغير وتبقى عاوز تتعلم لأن ربنا مش بيدي حاجات كده طلاسم لا ده كل حاجة بيعملها ليها معنى ومعنى عميق جدا مرتبط بالحياة أن الفداء ده هو اللي خلانا نعيش احنا كنا هنموت حسب القصة دي في مصر تحت العبودية ولولا النقلة اللي عملها المسيح بدمه كان مصيرنا كلنا الهلاك وبالتالي احنا داخلين الحياة الأبدية بفداء المسيح لأنه بكرنا وبقينا احنا أبكار بمعنى ايه مفديين هو فدانا لأننا زي الايه الابن البكر فصرنا كنيسة أبكار وبقى عندنا مسؤولية عن الباقيين كمان وبقى لنا نصيب مش بس في الأرض مع ربنا نصيب في السماء كمان المعاني دي كلها آه، معاني عميقة كانت بتطلع من مجرد الطقس اللي بيحصل برضه تلاحظوا ان ربنا يسوع لما تعرض مع اليهود في زمنه الى قضيه السبت كان كانه بيكمل الكلام ده فلما قالوا له انت بتكسر السبت قال لهم تعالوا نشوف هو السبت اتعمل ليه يبقى ابتدى يراجع فكره السبت قال لهم ربنا لما عمل السبت كان يقصد ايه انه انه الناس تحب ربنا وتشبع بربنا لكن ما يقصدش انك ما تعملش رحمه اريد رحمه لا ذبيحه وابتدى يقول لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل عمل الرحمة يمشي مع يوم السبت فابتدى يفسر أو يعدل المفاهيم الخاطئة المتطرفة اللي دخلت ليه كان عندهم التنفيذ الأعمى هي كده هي كده ليه يا ابني مش تفهمنا طيب ليه يعني ما نعملش كده يوم السبت كده لأن ده كده بيشغلك عن ربنا طب لو حاجة تقربك من ربنا يبقى هل يحل فعل الخير في السبت اه يحل لأن السبت للإنسان وليس الإنسان من أجل السبت إذا كان حاجة هتفيد الإنسان نعمته فربنا يسوع له المجد كان بيحب المناقشات اللي من النوع ده لأنها بتصلح المفاهيم وربنا من العهد القديم هو هو فبيقول ابنك هيجي يسألك يقول لك إيه ده تبتدي تقول له. متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر هنا نقطة مهمة غرض كل ده إيه إن إحنا نتكلم على اليد القوية يعني الموضوع مش قصة جميلة وكنا هنموت وبعدين الدم حطيناه على ال- على الباب فإيه ملاك الموت عدى ما حصل لناش حاجة أول حاجة تقولها لأولادك النعمة اليد القوية وهي دي فكرة الأسرار في الكنيسة احنا في الكنيسة بنعمل ايه عندنا حاجة اسمها النعمة النعمة اللي هي ايد ربنا ايد ربنا بتخلقنا من جديد في المعمودية ايد ربنا بتدينا جسده ودمه ايد ربنا بتحط فينا روحه في الميرون ايد ربنا بتعمل الكهنوت اذا في نعمة غير منظورة بيد قوية اخرجنا الرب من مصر فالتساؤل الطقس دايما يحولنا الى اكتشاف النعمه في نعمه حقيقيه بتحصل في سر في يد قويه بس احنا مش شايفينها فالتساؤل بيكشف لنا ما يدور م- في ما وراء القداس في القداس بيحصل إيه؟ احنا بنتقدس طب احنا خطاه ايوه جايين خطاه لكن الروح القدس يحل علينا ويقدسنا ويحل على القرابين ويقدسها فتصير القدسات للقديسين لكن كل ده انت مش شايفه بيد قوية زي ما الايد القوية دي ما كانتش باينة بشكل حرفي في وقت اليهود بس هم حسوها كان عليهم حكم موت والناس كلها بتهلك وهم الوحيدين اللي إيه الموت ما بيدخلش بيوتهم بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية وكان لما تقصى فرعون ده الإجابة اللي هيقولها الأب لابنه يوم ما يسأل إيه ده بقى يا بابا كان لما تقصى فرعون عن إطلاقنا أن الرب قتل كل بكر في أرض مصر من بكر الناس إلى بكر البهايم لذلك أنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم وأفدي كل بكر من أولادي يبقى البكر هو المفدي ودي فكرة ليس منها كنيسة أبكار لأننا بغض النظر عن السن وعن الجنس وعن أي حاجة كلنا مفديين فالمفدي ده هو اللي اسمه البكر فاسمنا كنيسة أبكار أفدي كل بكر من أولادي فأنت كمان ابن البكر واللي جنبك ابن البكر كلنا بقينا متساويين في القيمة في غلاوة الابن البكر لأننا تشبهنا بالبكر الوحيد اللي هو ربنا يسوع بكر كل البشرية فيكون علامة على يدك يبقى حركة البكر دي أو ذبيحة الأبكار أو تقدمة الأبكار أصبحت علامة وعصابة بين عينيك اسمعنا دايما يقول العلامة على إيدك وعصابة بين عينيك هنا في نقطة مهمة جدا أو في فكر عميق ورا الكلام ده اللي بين العينين إيه الدماغ المخ يعني حط الفكرة في دماغك واعملها بإيدك أي حاجة تبتدي بفكرة وتنتهي بتطبيق ولو دماغك ما تشحنتش بالفكرة مش هتعمل حاجة فكروا في أي حاجة في حياتنا هتلاقي ما كانش مخك يمتلئ بالمعنى لا يمكن إيدك تتحرك بالعمل عشان كده قال تغيروا عن شكلكم بإيه؟ بتجديد أذهانكم عصابة بين عينيك يعني تبقى الفكرة هنا دخلت دماغك واستقرت وقدام عينك طول الوقت تصور معايا قدام عينك فكرة انك نور للعالم المسيح قال كده انتوا نور العالم وانتوا ملح الارض تقوم تعمل ايه بايديك تعمل الخير وتدعو الناس للخلاص وتبقى في كل مكان تروح وتفتكر انا منور ولا مش منور انا لي رساله ويل لي ان كنت لا ابشر يبقى الحركه هتبقى مرتبطه بالفكر مثلا فكره انك انت مختلف دي عصابه بين عينيك انت مت عن العالم صلبت مع المسيح تحيا لا أنت بل المسيح يحيا فيك بالتالي تبقى كل سلوكياتك وأعمالك سلوكيات مثالية ليه؟ أنت مش بني آدم عادي أنت مش إنسان عادي تجري ورا الفلوس وتتخانق ولا لا أنت واحد تاني أنت مت إذا كلما كانت العصابة بين عينيك كلما كانت العلامة على يدك واضحة الفكرة؟ يبقى على قد ما المخ يبقى ممتلئ بفكر روحي على قد ما السلوك ينتج عنه مثالية وسلوك مسيحي تلقائي عشان كده دايما نقول قراية الإنجيل لأنها بتخاطب العقل تملى الدماغ هي اللي بتغير في الإنسان كل ما تمتلئ إناءك يمتلئ بفكر روحي ينضح منه زي أي إناء يدلدق باللي فيه هيطلع منك إيه كل حاجة حلوة لأن مخك مليان كلام ربنا يكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك لأنه بيد قوية أخرجنا الرب من مصر بيعيد دايما كلمة بيد قوية لئلا ينسى الإنسان أن كل ما يحدث فضل الله مشكلتنا كبشر ممكن أزمة كبيرة تعدي وننبسط لكن ننسى ننسب ما حدث لله ونقول طب ده أنا عديتها أنت أنت كنت ممكن تعدي عديتها إزاي ده الموت كان ماشي على البيوت كلها زيك زي غيرك ده الدم اللي على الباب هو اللي عداه يبقى يد قوية فهنا فكرة الأعياد عموما هي نعيد ذكر الحدث ونجدد العهد ونشكر الله على يده القوية اللي عملت الحكاية يعني في عيد الميلاد احنا نسبح ونشكر إلهنا الذي تجسد في عيد القيامة نسبح ونشكر إلهنا الذي مات وقام من أجلنا يبقى احنا مش بنعيد يعني مجرد نفتكر لا احنا بنذكر اليد القوية ونقول لولا يا رب انك جيت الدنيا دي كنا رحنا جهنم ولولا انك مت وقمت عشاننا كنا هلكنا يبقى هنا في العيد دايما في نوع من العرفان والتقدير والتسبيح باليد القوية وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهديهم في طريق أرض الفلسطين بص التعبير الغريب ده الله لم يهديهم إيه ده يا رب ده يعني أنت المفروض تاخدهم على كنعان زي ما اتفقنا لكن ربنا ما اختارش الطريق السهل وده بيحصل في حياة ناس كتير في واحد يقول إيه ليه ربنا دايما يختار لي الطريق الملخبط يعني يعني يعني امشي في مشوار وبعدين يجي في نص يطلع غلط واضطر ارجع والف طب ما نكمل اول ما مشانيش المشوار زي بنت تصلي كويس وبعدين تتخطب وبعد شويه الموضوع ما يكملش يصعب عليه يا رب طب انا اتخطبت ليه؟ او واحد يسافر وبعد كام سنه يلاقي نفسه ايه خسر حاجات كتير يلم عزاله ويرجع ويقول طب كان ايه لزوم السفر من الاول؟ بص احنا ما نقدرش نسأل الزومه سيب ربنا يسوقك بطريقته لأن الغرض مش الراحة الغرض هو إيمانك ربنا بيبني الإيمان وينظف القلب وده الغرض عنده احنا كبشر نحب الاختيار المريح السكة الأقصر للراحة عاوزين نطلع من هنا على كنعان على طول يوم ربنا يقول لا معلش مش ههديكم بالساهل كده لان انتوا لسه مش مستويين لسه قلبكم مش نظيف لسه ناقصكم ايمان كتير سيبوني اتوهكم شويه سيبوني جرجركم ورايا في حتت كده ما تكونش مريحه طب ليه يا رب ده احنا بنحبك وبتحبنا قال معلش عشان تستووا لان انتوا كده ما ينفعش تدخلوا السما لسه القلب مش مظبوط والفكر مش مظبوط فهنا بيقول الله لم يهديهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة وهو ده بالظبط اللي بيحصل معانا تلاقي الحل قريب يعني ربنا لو شال فلان ده ما خلاص تخلص يعني طب ما تشيله وتخلصنا معلش هي شكلها قريب بس هو مش عاوز يشيله يختار الحل الصعب هو بس لو جاب فلوس ما حل قريب هي الفلوس تحل لا لا يتهيألك لا القريب مش دايما حل او مش دايما الحل اللي يعجب ربنا ساعات الحل البعيد هو اللي يعجب ربنا لان ربنا له حكم والايام تثبت فعلا ان التوهان اللي بنحصل اللي بنعدي عليه ده مفيد وفي خبرات روحيه هم لو ما دخلوش سينا لا شافوا الجبل اللي بيتهز ولا سمعوا صوت ربنا بودانهم ولا شافوا حرب عماليق وايدين موسى اللي ولا كانوا كلوا من المن اللي نازل من السماء ولا شافوا الصخره اللي هتطلع ميه كل ده ما كانوش هيشوفوه لو طلعوا دايركت على الفلسطيني على كنعان كانوا وصلوا في كام اسبوع وخلصت القصه لكن الله لم يهديهم الى ارض الفلسطينيين مع انها قريبه يبقى لما تلاقي انه في حاجه قريبه مش راضي توصل لها افتكر المعنى ده لازم في خبرات حلوه ربنا لسه عاوز يدوقها لك زي واحد يكون مريض وبعدين الدكاتره يوعدوه بالشفاء ويقولوا له خلاص هانت وبعدين هانت دي مش راضية تخلص وكأنه يرجع يتوه ويعيد من الأول طب ليه؟ ليه بعد ما المعجزة بانت كده وهانت تبعد تاني؟ يعني يا رب تحنسنا تظهر كده وتقرب وبعدين تختفي تاني؟ معلش مع أنها قريبة حكمته كده لأن الغرض في الآخر مش الوصول للراحة الغرض الوصول للراحة الأبدية الغرض بناء النفس مش مجرد ان احنا ناكل الخير الارض لان الله كمان بصوا حكمه اخرى لان الله قال لئلا يندم الشعب اذا راوا حربا ويرجعوا الى مصر برضه بحكمه عاليه ربنا شاف ان الطريق السريع ده اللي من مصر للفلسطينيين ده اكتر طريق مليان مشاكل سياسية وحربية لأن اللي يذاكر بقى التاريخ يلاقي الهكسوس كانوا بيجوا من الناحية دي وكل الحروب اللي جت على مصر كانت تيجي من فوق من ناحية كنعان كده وتنزل على مصر فلو الشعب طالع في السكة دي هتبقى حروب أصعب منه حاليا فربنا إيه قال لا نعجب مش هيقدروا عليها دلوقتي الحروب دي نمرنهم في سينا شوية عشان هم لسه عظمهم طري لئلا يندم الشعب وطبعا برضه الشعب ده بيندم من أقل حاجة يندم يعني يتراجع إذا رأوا حربا يرجعوا إلى مصر يعني إيه ساعات ما يبدو قريبا لك تكون سكته صعبة أو خطر بمعنى إيه أديكوا بقى حتة روحية تفرق ساعات تكون بتصلي من أجل أن خطية تروح وانت بتقول له يا رب هي صعبة عليك أقول لك شيل الغضب تحط إيدك تشيل الغضب أبقى تاني يوم إنسان وديع جدا وخلاص يعني بتعمل معجزات وتشق بحقور ومش عارف تشيل مني شوية غضب فتبدو الحكاية قريبة مش كده يقول لك لا معلش خليك خد وقتك اقع وقف وتتوب واغضب وتوب واغضب وتوب واغضب ليه يا رب ما هي قريبة يقول ايه اصلك لو شفت الحرب اللي ممكن تيجي عليك لو شلت الغضب مرة واحدة ترجع مصر يعني ايه يقولوا الاباء بعض الخطايا لو ربنا شالها تقع في حروب اصعب تضيعك ما تقدرش عليه زي حرب الكبرياء مثلا يعني يجوز لو انت بقيت بتصلي بحراره وما بقاش في غضب ولا إدانة ولا كسل ولا شهوة وربنا قادر يعمل ده كله أنت عديت حاجات كتير وبقيت فرحان والحكاية قريبة وسهلة بس في مصيبة أكبر إنك ممكن تتنفخ وتفتكر نفسك قديس ومحدش قدك وتبقى إيه دي حرب أصعب منك دي ضيعت إيه آدم نفسه ضيعت الشيطان قبله وكل قتلاها أقوياء فيقول لا معلش خليك على قد الغضب ادي قلبك بيوجعك لما بتغضب وبتتوب واحدة واحدة كده سنة واثنين وعشرة ما فيش مانع فبيقول لئلا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر يبقى خليكم فاكرين الحل القريب ليس الحل الأنسب دائما الحاجة القريبة مش هي أسهل حاجة حتى في الخدمة صدقوني طب ما في الخدمة احنا بنعمل شغل ربنا ما تسهلها يا رب وخلاص لا مش دايما سهله طب بولس يا رب ده يعني مش احنا يدخل بلد وبعدين بلد تقفل في وشه ويدخل في مشكله وتتعقد بدل ما تتفك دول قديسين كبار معلش بلاش يتعودوا على الحل القريب خليهم ياخدوا وقتهم فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف أدار الله الشعب يعني ايه بصوا تخيلوا معايا هم طالعين من الشرقية يطلعوا لفوق اللي فاكر الجغرافيا انما ربنا خلاهم يدوروا وينزلوا على تحت ينزلوا على تحت يبقى هيمشوا بمحاذاة البحر الأحمر وماشيين في الصحراء طالعين كده في اتجاه الشرق وبعدين لتحت بدل ما يطلعوا شرق لفوق بحر صوف اللي هو البحر الأحمر وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر وأخذ موسى عظام يوسف معه لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلا إن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم حاجة عجيبة بقى حصلت إن موسى مع إنه ما حضرش يوسف لو أنتوا فاكرين نهاية سفر التكوين نهاية سفر التكوين في اتنين عظماء ماتوا على بعض يعقوب اللي هو إسرائيل نفسه بقى مات ويوسف طلع دفنه جنب جده أبوه جده جنب إسحاق وإبراهيم في مغارة المكفيلة اللي هي في كنعان وكانت يمكن مرة الأولى اللي يطلع بقى يوسف بره مصر مسافة طويلة كده وكانت مناحة ضخمة جدا ورجع يوسف وعاش زي ما عاش ويوسف كمان مات بس يوسف لأنه معتبر معتبر فرعون ومخلص مصر مش هيفرطوا فيه المصريين في وقتها فدفنوه دفن الفراعنة داخل مصر ما يقدرش يقول لهم لا انما وصى كل اللي واقفين حواليه قال لهم بصوا عظمي زي عظم ابويا وجدي وابو جدي احنا عيله بطارك ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف فيوم ما تخرجوا وانا عارف ان انتوا هتخرجوا لان ابوه قايل له جده قايل له هو يوسف عرف بالروح تاخدوني معاكم اخدك ازاي ما انت هتكون سوءة عظم قال تاخدوني ايا كنت انا مش تبع البلد أنا عشت هنا مأمورية أنا عشت في مصر غريب أنا جيت مصر مباع لكن قمت برسالتي وعملت اللي ربنا عاوزه مني لكن في الآخر أنا قلبي مش هنا أنا قلبي في مغارة المكفيلة أنا قلبي مع جدي إبراهيم صديق الله خليل الله المكان اللي كله صلاة روحوا دفنوني جنب أبويا وجدي يوم ما تخرجوا فكانت نبوة من يوسف إن هم هيخرجوا والوصية الوحيدة اللي يقولها لهم يوسف خدوني معاكم ما تسيبونيش حتى لو عظم واحد من القديسين بيقول كلمة جميلة يقول الشعب اتلهى بأنه شايل ذهب المصريين وطالع بيه أما موسى فكان يحمل الكنز الحقيقي عظام يوسف يعني إيه؟ يعني كل واحد في الشعب عمرهم ما شافوا ذهب ناس غلابة ومطحونين ففرحانين إن هم إيه واخدين بقى الأقراط الذهب وحلقان وال... إنما الوحيد اللي فرحان إنه واخد حاجة كبيرة قوي خد جسد أو عظام يوسف وهنا برضه شوفوا عقيدة الكنيسة الحلوة كنيستنا الأرثوذكسية عموما تقدس أجساد القديسين تحترمها مش بس لأن في ذكرى هنا لعظام يوسف وإزاي كان ليها كرامة كمان عظام أليشع بعد زي ألف سنة قومت ميت إذا عظام القديسين فيها قوة فيها سر الناس دول عاشوا عايشين لربنا الروح القدس سكن فيهم فالعظام بتاعتهم بقت هياكل الله فعظامهم مقدسة فيها قوة حقيقية صحيح من هنا نكرم أجساد القديسين ونبوسها ونتشفع بيهم لأن في ناس ما تحترمش الأجساد ولا تقدرها وتفتكر إن ده امتداد لأفكار فرعونية لا احنا ما احناش فرعنا احنا مسيحيين يعني فرعنا اصلا بس كمصريين لكننا احنا نحمل الفكر المسيحي اللي فيه تكريم الاجساد حسب نص الكتاب تصعدون عظامي من هنا معكم برضه فكرة الصعود دي زي اللي كانوا عايشين تحت مذلولين دايما كلمة الصعود الخروج أحيانا أو الصعود ليه لأن الخروج من العالم هو حركة صعود من الأرض للسماء فاللي بيطلع بره الدنيا دايما عينيه لفوق مش لتحت بيتسامى ويتصاعد مش بيتنازل وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إسام في طرف البرية دي أماكن في السكة كده وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب هنا بدأت بقى إيه تاني معجزة كبيرة أول معجزة كبيرة قوي إن الدم سطر على البيوت كلها بيوت اليهود فسامعين صراخ المصريين إنما هم بيوتهم أمان فدي كانت معجزة تاني معجزة إن أول ما ترصوا طابور وهيطلعوا خلاص فوجئوا إنه ماشي قصادهم عمود سحاب بالنهار وليلا في عمود نار إحساس جميل قوي ده معناه إيه؟ معناه إن كل الشعب شايف ربنا بعينيه يا بخت الشعب اللي شاف ربنا بعينيه ده شايفين عمود سحاب بيتحرك طب ما هو دي معجزة طبعا ودي معجزة ما خدتش مثلا خمس دقايق يعني لما بيحصل ظهور ياخد خمس دقايق والناس تهلل وتهيص وخلاص ويختفي دي واخدة 40 سنة وعشان كده ستهمل من كتر ما اتعودوا على المنظر خلاص مش فارق معاهم يبقى عمود السحاب قصادهم وايه ويغلطوا لأنه ما عادوش مبهورين بالمعجزة في أحبائي معجزات فأولها تبهر الناس وبعد شوية الناس تتعود عليها التناول نفسه معجزة كل يوم على المذبح يعطينا جسد ودمه يجوز أول مرة تتناول تبقى حاسس حاجة كبيرة أوي طب هتفضل حاسس بنفس الإحساس طول العمر حاسس إنها معجزة وأهم معجزة إنك تاخد المسيح في حياتك كان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق وليلا في عمود نار ليضيء لهم فعلا حلوين قوي يهديهم ويضيء لهم لأن موسى غلبان مهما كان موسى قال له بص أنا إيه همشي وراك أنا ما أعرفش حاجة أنا أنا بس هقول حاضر قال له أنا مش عاوز أكتر من كده أنت قول حاضر والباقي كله عليا وده المطلوب من أي خادم أو كاهن يقول حاضر والباقي على ربنا فقال له تمشي ورايا فبقى عمود السحاب ماشي قصادهم يهديهم فيمشي يمين يمشي يمين يدخل شمال يدخل شمال هو السواق هو القيادة ويمكن لما داود النبي يقول جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع وخدها من نفس روح الفكر اليهودي اللي مشي ورا العمود والنار والسحاب أمامي كل حين فلا أتزعزع قصاد عيني على طول طبعا من الناحية الروحية دي عاوزة عاوزة تطبيق عاوزة رياضة روحية انك تتعود تحط ربنا قصادك يعني ايه هو على فكرة ربنا قصادنا بس احنا مش شايفينه يعني المشكلة مش في ربنا دلوقتي إن كان على ربنا هو على اليمين وعلى الشمال وقدام وورا وكل حاجة بس احنا اللي بطلنا نبص على عمود السحاب بطلنا ندور على عمود النار بطلنا نبص على الهداية يعني ان احنا نمشي ورا ربنا يسوع طب تعمل ايه كتدريب ان كل خطوة تسأل ربنا في قلبك كل ما تيجي تاخد موقف او قرار يا رب ينفع اعمل كده مجرد ترفع قلبك وتكلم ربنا يبقى انت بتدور على عمود السحاب يبقى رفعت عينيك وبتدور فينه لانه تصوروا معايا لو واحد يهودي باصص في الارض وماشي طول الوقت هيعمل ايه هيطلع بره الخط او هيقع في حفر هيسرح ولو سرح هيطلع في سكه تاني احنا عاملين كده كلنا عشان باصين على الارض بيبقى عمود السحاب ماشي كده واحنا بنمشي كده لكن لو انت رافع عينيك وبتدور عليه طول الوقت بتنادي عليه يا رب اسندني يا رب اهديني يا رب قول لي اعمل ايه في كل موقف خلاص يبقى عمود السحاب نهارا يهديك طب وليلا يضيء عليك ليلا بقى ايه الليل يقول المارس حق مفرز للصلاة يعني ان كان النهار معمول للشغل الليل معمول للصلاة نظام ربنا مع البشر كده هم لا اشتغلوا بذمة ولا بيصلوا انما ربنا كان قصد كده ان الليل جزء منه يتاخد صلاة والنهار يروح في الشغل ليلا في عمود نار عشان كده المسيح يقول لتكن مصابيحكم موقدة وأنتم تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم إنك بالليل لما تقعد مع الإنجيل تشوف عمود النار مخك يستنير فتيجي تاني يوم عارف تشوف المسيح قصادك طول اليوم لكن اللي ما بيقراش بالليل وما بيستنرش بعمود النار ما يلاقيش عمود السحاب في النهار اللي ما بيشوفش النور بتاع بالليل من كلمة ربنا والصلاة يجي تاني يوم كأنه أعمى وما تبقى الحكاية مغبشة كده ومش شايف عمود السحاب إذا عمود الله له المجد يعني يضيء عليهم ويهديهم سراج لرجلي كلامك ينور عقلك ويسوق خطوتك فتبقى ماشي صح على طول وده كان نظام ربنا ولو فضلوا ماشيين كده على طول كانوا دخلوا كنعان وكانوا ورثوا كل شيء انما ياما مرات هيتجاهلوا عمود السحاب ويتجاهلوا عمود النار ويدولوا ظهرهم هيدوا ظهرهم لعمود النار ويقولوا عاوزين نرجع مصر بارادتهم هيقولوا كده والعمود شغال قدامهم واضح لكي يمشوا نهارا وليلا برضه ده معنى تاني جميل يعني ايه ربنا مش عاوزنا نقف حتى بالليل هيجي لهم وقت اليهود دول هيمشوا بالليل بالليل ما عندهمش حجة ليه لو قالوا الدنيا ضلمة مش ضلمة اللي منور عليهم النور وطبعا دي خبرة خلت الشعب ده مميز عن كل الشعوب لأن ما فيش شعب شاف ربنا بالوضوح ده وربنا أصبح وسط الشعب طول الوقت أو يتقدم الشعب ومن هنا كانت فكرة الثيوقراطية يعني اللي هي الحكم الله على شعبه ساعتها ما طلبوش ملك ليه لأنه عادة لما الشعب يمشي يبقى الملك أول واحد طب ما هو الملك بتاعهم اهو ربنا هو الملك فلما دارت الأيام ووصلنا لصمويل النبي والشعب طلب ملك صمويل زعل جدا وربنا قال له أنت زعلان عشاني هم ما رفضوكش أنت هم رفضوني أنا خلاص مش عاجبهم إن أنا أمشي قصادهم لأن هم قالوا لصمويل روح قول لربنا عاوزين ملك يمشي قصادنا تعبير عاوزين ملك نمشي وراه فطبعا دي معنى وحش قوي معناها ايه معناها انت مش بتمشي قصادنا انا مش بمشي قصادكم ده انا ماشي معاكم من ساعة ما خرجتوا من مصر وقصادكم وبشكل صريح وواضح لكن هنا ركنوا ربنا وطلبوا بشر لكي يمشوا نهارا وليلا لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب برضو لم يبرح دي كلمة مريحة ليه لم يبرح يعني الناس نايمة الناس بتاكل الناس بتتسامر وتحكي الناس قاعدة الناس واقفة هو عمود السحاب في مطرحه وبالليل عمود نار ولم يبرح يعني ما بيغيبش أبدا ما تأخرش عن دوره أبدا ما يختفيش أبدا بس هو المشكلة في البشر ربنا ما عندوش مشكلة الله معانا ده موقف ثابت لكننا نحن مش معاه ده للأسف بقى موقفنا احنا لكن من ناحية ربنا لا هو معانا على طول ربنا معاك طول ما انت معاه لكن هو ان دعيته تلاقيه في اي وقت في اي لحظه لان هو موقفه ثابت لم يبرح ما تغيرش موقف ربنا ابدا من شعبه لكن موقف الشعب هو اللي بيتغير ندخل على اصحاح 14 وكلم الرب موسى قائلا برضه تلاحظوا ان السفر مليان كلمه كلم الرب موسى كلم الرب موسى عشان كده سموه كليم الله بيقولوا ما كانش حد زي موسى ربنا بيتكلم معاه كده يعني زي الأصدقاء ولهذه اللحظة لا نعرف بأي طريقة كان الله يكلم موسى بالوضوح ده بحيث انه يبقى طالع متأكد من الرسالة يا بخته كان بيكلمه في الصلاة ولا بيكلمه وهو نايم ولا هو صاحي ولا كان بيظهر له كلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروس بين مجدل والبحر يبدو مشوا حتة وبعدين رجعوا تاني يعني لفوا فلما عملوا حركة اللفة دي مين اللي قاري بقى الكلام المخابرات المصرية ساعات يعني فرعون ورجالته بيبصوا الشعب ده ماشي ازاي فلما لقوهم نزلوا بعدين غيروا المسار وابتدوا يرجعوا تاني قال لك دول تايهين وهو ربنا كان قاصد يبعت الرسالة دي لفرعون إن الشعب تايه عشان فرعون إيه تطلع في دماغه بقى إيه يعني يتلذذ بالانتقام أو يشعر إن هم ضعف تاني يا فرعون هتفتكر إن الشعب ده ضعيف ده أنت خدت عشر علق ورا بعض عشر ضربات لسه هيبقى الشعب ده ضعيف لسه إلهه ضعيف إنما ربنا عاوز يقول له ايه هتحب تلعب تاني تحب ننزل تاني نشوف مين الكبير تعال فربنا ساب الشعب يتظاهر كانه تايه ما هو العمود السحاب منين ما يمشي بيمشي وراه فما مشيش في خط مستقيم كانه عارف المسار مشي بطريقه فيها لفه كده فيها تضييع وقت يعني فيتهيأ لاي شخص فاهم الارض كويس يبقى الناس دي تايهه مش عارفين رايحين فين فطلعت في دماغه بقى فكرة يمشي وراها كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروز بين مجدل والبحر أمام بحر بعل صفون يعني يلفوا ويرجعوا إيه قربوا من البحر خالص وما كن ممكن ما يوصلوش للبحر لأن هم الغرض إنه يعني يطلعوا على كنعان في الآخر لأن هم جابوا شمال البحر الأحمر يعني طبعا ما كانش في قناة السويس وقتها عشان بس ما تتلخبطوش كان ممكن يعدوا من غير ما يعدوا على البحر لكن هم جابوا طرف البحر من فوق كده ووقفوا عسكروا عنده مقابله تنزلون عند البحر فكونهم اتزنقوا قصاد البحر مع اللفة اللي تاهوا فيها دي يبقى الناس دي مش عارفة عاوزة ايه فيقول فرعون عن بني إسرائيل هم مرتبكون في الأرض ساعات في ناس يتهيأ لها أن المسيحيين دول مش عارفين عاوزين ايه تايهين حيرانين لأن يعني القديس بولس مرة يقول متحيرين في كل شيء لكن غير يائسين مطروحين لكن غير هالكين فساعات الناس يتهيأ لها إن إحنا كده ملناش كبير وملناش صاحب ومتلطشين يعني ومش عارفين نمشي إزاي لا لا ده ربنا عارف يمشي ولاده إزاي لكن إن كان الشيطان يطمع فينا تيجي على دماغه يقول فرعون عن بني إسرائيل هم مرتبكون في الأرض قد استغلق عليهم القصر يعني تاهوا إيه قفلت عليهم لأن اتزرقوا قدام بحر وراهم صحراء يبقى الحكاية كده إيه مش عارفين يروحوا فين وأشدد قلب فرعون قال يعني هسيبه بقى الأسوته العادية بتاعت زمان دي شدة قلبه حتى يسعى وراءهم فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه ويعرف المصريون أني أنا الرب ففعلوا هكذا هنا بقى القصة ما خلصتش احنا خلاص افتكرنا فرعون ده اتنسى وبقى في الماضي وكان في ضربات عشر وبقى له يعني اسبوعين ثلاثة بيبكي على بكره هو وكل جيشه فقال لا الموضوع ما خلص اللي عمله فرعون فيكم أنا ما سيبش حقكم برضه وهنا في رسالة مهمة يجوز الجماعة اللي طلعوا دول خلاص بقى يعني بيفكروا في مستقبلهم ونسيوا الغلب اللي شافوه والعيال اللي, اللي ماتت قبل كده ما ياما أبكار اليهود ماتوا وياما الصخرة موتت ناس كتير من اليهود دول فيجوز هم قبلوا قبلوا الآلام اللي عدوا عليها وقبلوا الاضطهادات اللي شافوها وقبلوا الذل اللي عدى عليهم 350 400 سنة لكن كثير منهم نسي خلاص خلينا في النهاردة لا ربنا ما ينساش ربنا ما ينساش حق أولاده يعني إيه لو إحنا حتى سكتنا عن حق أولادنا ربنا ما بينساش فاكرين لما المسيح له المجد قال سيأتي عليكم كل دم زكي من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخ يعني إيه؟ يعني مفيش دم بريء سفك على الأرض ما اتخذش بحقه ربنا يفضل ساكت للأبد مفيش حاجة اسمها كده يبقى إله غير عادل لا يقبل الله إلا العدل فنفاجأ أن هذا الجيش اللي افترى زمان وعمل حاجات كتير في اليهود وفرعون اللي ساق فيها مزودها كتير لسه له حساب مع ربنا لسه له حساب مخلص مخيف هو الوقوع في يد الله الحي من هنا ربنا بيقول ايه لي النقمة أنا أجازي يعني سيبوني أنا أنتقم لأن أنا إيدي قوية وأنا ما بسيبش حق ولادي أبدا واطمنوا حقكم محفوظ ومحدش يقدر إيه يعني ينسي ربنا الحق ولا يعني يظلم ويجري بعملته وشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه يعرف المصريون أني أنا الرب ففعلوا هكذا فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب الإصحاح اللي فات لقينا فرعون بيترجى موسى وهارون خدوا ناسكم واطلعوا اعملوا معروف وباركوني وأسف على كل اللي عملته وكان ضعيف وغلبان وحالته حال وعارف حجمه كويس إنما العند وحش رجع قلبه يئسى تاني ورجعت الإدانة والكبرياء تملاه وأنا ربنا وأنا إزاي يعملوا فيا طب ده أنا هعمل وأسوي ده شعب خيبان وصغير وأنا هنتقم والغل اشتغل تاني فقالوا ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا هما بقى كلهم اتفقوا وقالوا إيه إيه اللي عملناه ده دول كانوا شغالين عندنا بمئات الآلاف إزاي يعني يطلعوا كده دول كانوا سخرة يعني كنا مستفيدين منهم طول الوقت احنا خسرنا كتير لما سيبنا الشعب ده يطلع فشد مركبته وأخذ قومه معه وأخذ 600 مركبة منتخبة مركبة منتخبة زي الدبابات دلوقتي يعني إيه الحصنة مع العجل الحاجات دي بتبقى إيه يركبوا فيها اللي ماسكين الرماح وهو بيجري كده يموت له 100 واحد يعني يعني القصة سهلة بالنسبة للمشاة الناس اللي ماشية على رجليها دي ولا بتجري لا ده دي مركبة تجري تجيب أي حد فطبعا بالنسبة لهم دي كانت قوة ضخمة كانت الشعوب أو الجيوش يتحط الرقم ده كرقم أساسي في قوة الجيش كم خيل كم مركبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها يعني إيه فرسان متدربين وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني إسرائيل وبنو إسرائيل خارجون بيد رفيعة بصوا تاني المنظر الناس طلعت ومشي ورا موسى ومبسوطين لسه ما استعوقوش ولسه ايه ما قلبوش على موسى هم هيقلبوا انما خلاص يعني اللي شافوه الاسبوعين اللي فاتوا يخليهم فرحانين وصلنا للبحر في ناس بتستغرب ايه اللي جابنا عند البحر بس يلا خلاص وماله نبقى نلف ونرجع لكن لسه ما شافوش بقى الموت بعينيهم زي ما هيحصل دلوقتي سعى المصريون وراءهم وأدركوهم جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروس أمام بعل صفور وجميع الجيش بقى عشان إيه تبقى المعركة الفاصلة النهائية الضربة الأرض فربنا جاب كل القوى البشرية فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم يعني جت اللحظة اللي هم معسكرين كده بصوا لقوا الحوافر الخيل جاية وجيش جاي عليهم وعرفوا ان ايه كده يعني ما فيش فايدة البحر قصادهم وفرعون وراهم وفرعون في طار ومعاه جيش كله عليه عنده طار ففزعوا جدا وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب وقالوا لموسى بصوا بقى الكلام كل اللي اتقال قبل كده اتلحس دلوقتي كله نسيوه هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية شوفوا حتى يعني ما فيهاش ذوق يعني يعني ما كانش في قبر يعني في مصر عشان نموت هنا طب حتى كنا هناك كنا نلاقي اللي يدفننا ما احنا ميتين ميتين بس كنا نموت هناك ونلاقي اهالينا يدفنونا دلوقتي حتى لما نموت مش هيدفنونا هم خلاص افترضوا كلهم اموات وحتى القبر مش هيطلبوا خلي بالكم النغمه دي متشائمه جدا نغمه الياس دي مفيش اي واحد بيقول ليه ربنا عمل كده حتى لا ده خلاص شافوا الوش الثاني ويأسوا ماذا صنعت بنا اخصى عليكم ماذا صنعت بكم مش انا اللي طلعتكم العبوديه مش انا اللي حميتكم عشر ضربات مش انا اللي بيضرب يعب بيد ربنا خليت الموت يعبر عنكم ويدخل بيوت غيركم مش انا اللي شفتوا معايا العز والكرامه مش انا السبب اللي المصريين خافوا منكم وادوكم الذهب دلوقتي ماذا صنعت بنا ما هو خلي بالكم موسى يمثل المسيح ساعات نعمل كده مع ربنا يبقى فرحانين بربنا ومبسوطين باللي بيعمله معانا وأول مرة تقلب بقى ويبقى ربنا ما بيعملش اللي احنا عاوزينه نقول له ماذا صنعت بنا ماذا صنعت بكم عملت بيكم كل خير حتى أخرجتنا من مصر يعني انتوا ندمانين دلوقتي ان انتوا طلعتوا من مصر أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر أنهي كلام ده عشر ضربات كنتوا بتهللوا وتهيصوا وتقولوا ربنا أنقذنا وما فيش زي موسى هي مرة في الأول خالص قلتوا الراجل ده هيضيعنا وبعد كده شفتوا فرعون وعرفت إنه خايف فقلتوا لا ده ما فيش أحسن من موسى دلوقتي بقى الواحد يرجع في كلامه ويقول مش ده كان كلامي أنهي كلام ما أنت قلت يمين وقلت شمال ساعات في ناس لما تيجي تلاقي الحكاية ما مشيتش على هواها تقول ده كان كلامي كلامك ده انت كلامك لو رجعنا الشريط تلات ارباعه عكس ده لكن مرة غلطت وقلت كده انما دلوقتي بيثبتوا قال يعني احنا من الاول مش راضيين عليك يا موسى قائلين كف عنا فنخدم المصريين يا اخي احنا راضيين احنا كنا مبسوطين احنا كان عاجبنا الحال انت اللي من ساعة ما جيت قدرت علينا وقلبوا الموازين تماما بقى بيقولوا له احنا قلنا لك ابعد عننا وسيبنا نخدم المصريين وانت اللي اصريت طبعا الواحد يحط نفسه مكان موسى غلبان جدا كل الشعب قلب عليه فيش واحد وقف معاه يقول لهم يا جماعه اختشوا ما احنا امبارح كنا بنهلل له وشايفينه عامل معانا معجزات كتيره ورفعنا حاجه ما حصلتش يعني عشان زنقت مره طب ما نستنى نشوف هيحصل ايه ابدا كف عنا فنخدم المصريين لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية واختاروا بقى إيه كنا رجعنا مصر بس دلوقتي مش هنعرف حتى نرجع مصر فقال موسى للشعب أول مرة قريت الفكرة دي قلت, قلت لو أنا مطرح موسى كنت قلت لهم ده انتوا شعب ما يطمرش فيكم ده انتوا مش عارف ايه اللي بتقولوه ده انما موسى طبعا مؤدب جدا موسى النبي متواضع جدا قال ايه ما تخافوش يعني نسب كل الثورة دي وكل الفوران والهيجان إلى أنه خوف يعني زي اللي تلمس لهم العذر شوف الطيبة بقى اللي جت في قلب موسى لأنه يشبه المسيح قال معلش ما هم خايفين برضه خايفين ايه يا موسى ما لهمش حق في ولا كلمة اللي بيقولوه دول دول يعني ما يتمرش فيهم صحيح لا لا لا دول خايفين غصب عنهم برضه الموت قريب ليهم ونسيوا فموسى النبي لم يدافع عن نفسه ما بصش لكرامته ازاي بيهنوه بيستغلطوه بيحملوه كل المشكلة وهو سبب الخلاص مش سبب المشكلة كل اللي جه في باله معلش خايفين فقال لهم طب ما تخافوش لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم طب هل ربنا كان متفق معاه هيعمل حاجة ما اتقالتش هل ربنا قايل له يعني بالظبط اللي هيحصل لي قال له أنا هتمجد بفرعون بس هو مش بيسأل في التفاصيل موسى من كتر إيمانه مطمن بدل ربنا قال له هتمجد يبقى هيتمجد هيعمل حاجة إيه بالظبط مش عارف إيه الجيش كامل ده هيحصل له يحصل له إيه ما أعرفش بس لازم هيتمجد فهنا بمنتهى الإيمان والبساطة قال لهم ما تخافوش اقفوا بس واتفرجوا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد أكيد واحد قال له آه طبعا ما احنا هنموت هنشوفهم إزاي يعني إنما هو بيتكلم إنه أنا متأكد إن دي آخر مرة تقابلوا المصريين ودي بقى الجولة الإيه النهاية ونكمل المرة الجاية لإلهنا كل مجد وكرم الأبد ناخد آية واحدة لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا نقولها مع بعض لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا كمان مرة لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا تفضلوا نصلي